بسم الله الرحمن الرحيم
أسرار المحبين أشهد أن لا إله إلا الله أسرار المحبين نعم أحبكم في الله للمحبين أسرار وإليك أسرار المحبين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله إخوتي أظن بمجرد ظهور وجهي على الشاشة قال كثير منكم النهارده سادس يوم وكل يوم تقول لي هقول لك العتق عن النار وما قلتش لو سمحت اول حاجه تقولها العتق عن النار حاضر وانا بسمع الكلام بشرط انك تدفع والدفع عندنا الصلاه على النبي صلى الله عليه واله وسلم صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم ما معنى العتق من النار اسمع معايا الايه دي بالراحه وبهدوء وتركيز عشان هي اللي هتوضح لنا الموضوع قال الله سبحانه وتعالى في سورة الحديد يوم يقول المنافقون أول السياق يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم سنترك هذه الآية هذا الجزء من الآية ثم يقول ربنا عز وجل في الآية التي تليها يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم مأواكم النار هي مولاكم مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير آه النار هي مولاكم تخيل إنسان الله مولاه قال سبحانه بل الله مولاكم فنعم المولى ونعم النصير إنسان الله مولاه وآخر النار مولاه ياه لما يبقى في حد النار مولاه عارف يعني ايه مولاه هو ملك له ملك له لأن المولى تأتي بمعنى الصاحب والقريب والحبيب والمالك شفت بقى في ناس ملك للنار قل لي الحمد لله أنا مش منهم حسن طيب تعالى نشوف صفاتهم اللي جت في القرآن وهي فيك ولا مش فيك لو هي مش فيك خلاص انت مش منهم يا عم لو هي فيك يبقى انت منهم يبقى انت منهم اول الايات ان الله يعطي المؤمنين نورا يوم القيامه يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم بشراكم اليوم جنات هؤلاء المؤمنون يعطون نورا والناس يعطون النور يوم القيامه على قدر اعمالهم على قدر أعمالهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنهم من نوره كالشمس ومنهم من نوره كالجبل ومنهم من نوره كالكوكب الدري ومنهم من نوره على قدر إبهامه يضيء مرة ويطفأ مرة النور على قد الشغل هذه الأعمال نورك يا مسلم قد ايه معاك شغل قد ايه معاك حسنات على قدها لك نور المنافقون يقولون يوم القيامة المؤمنين في النور والمنافقين ما فيش نور في الظلمة فالمنافقون يقولون للمؤمنين انظرونا استنونا انتظرونا خذونا معاكم انظرونا نقتبس من نوركم ناخد شوية نور منكم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا المنافقون في هذه الدنيا مشكلتنا الكبيرة أيها الإخوة أن بعض الناس يتعامل مع الله وهو يظن أنه يستطيع أن يخدع الله زي ما بيخدع المدير بتاعه في الشغل بيتعامل مع ربنا وهو بيفكر ان هو يقدر يخدع ربنا زي ما بيخدع مراته او ابوه وامه ويضحك عليهم هو ده الخطر لا يا ابني اخطر ما في الامر ان الله يعلم ضميرك وخواطرك ربنا شايفك من جوه زي سبحانه وتعالى ما هو شايف تقاطيع وجهك شايف تفاصيل قلبك تفاصيل مخك زي ما ربنا سبحانه وتعالى سامع صوتك سامع ضميرك جواك الوش اللي جوه دماغك ده ربنا شايفه وسامعه فلذلك مش هتقدر تخدع ربنا بعض الناس يجي يوم القيامة وهو عاش في الدنيا منافق في الزفة مش عارف بيقولوا المثل ايه نسيت الشاهد ان هو ماشي في الزفة كل ما اي حاجة تعلى إيه هو معاها في الموضة ففي في موضة دين وخصوصا في اليومين دول موضة كده دين الشباب يدخل في سكة الدين مش دين وإنما هو بيجرب مشي مع بنات وسمع مزيكا ورقص واتفسح وتنطط وعمل أما جرب السكة دي كمان بحثا عن لذته هو مش عن الله فيعيش بوشين هو ماشي في سكة الدين وفي نفس الوقت هو ماشي مع البنات وما زالت الرسائل بتجيله على التليفونات وما زالت الكليبات بتتحمل download من ال من الشركة وما هو هو والكمبيوتر بتاعه هو هو المواقع متسجلة والاسطوانات شغالة ماشي بوشين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجد شر الناس عند الله ذا الوجهين ابو وشين عمرك في حياتك شفت حد بوشين في زماننا ابدا انا شخصيا عمري ما شفت حد بوشين كلهم بمية بمية وش بعشرين وش بتلاتين وش عشان كده في اصول الوصول الى الله تعالى ذكرت في اول اصل من اصول الوصول الى الله تعالى نمرة واحد كن واحدا لواحد على طريق واحد تصل كن واحدا ما تبقاش بوشين الشاهد ابو الشين ده يجي يوم القيامه ويقول لك انا عايش في الدنيا ابو الشين اهل الدين راضيين عنه وبيحبوه واهل الفسق والفجور برضه البنات بتعجب بيه وبتتنطط عليه وبتجري وراه م- عايش مع دول ففكر ان يوم القيامه هيقدر يمشيها كده قول لي لا يا عم الشيخ ايه الكلام اللي انت بتقوله ده ده مش كلامي ربنا قال كده يوم يبعثهم جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون انهم على شيء الا انهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله اولئك حزب الشيطان الا ان حزب الشيطان هم الخاسرون ابو شين ده يجي يوم القيامه والمؤمنين معاهم النور وهو مفيش حلف حاجه يوم يقول للمؤمنين استنى امشي معاكم في النور فزي ما خادع المؤمنين في الدنيا المؤمنين يخدعوه في الاخره ازاي ربنا قال كده فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون هل سوير الكفار ما كانوا يفعلون اه لازم المعامله بالمثل كما تدين تدان لازم فالمؤمنين يقولوا له إيه؟ ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا وبيقولوا صدق يقولوا له النور ده احنا جبناه من الدنيا ارجع الدنيا هات لك شويه نور ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فبمجرد ما يلتفت عشان يروح يجيب نور من الأغ... من الدنيا ارجعوا وراءكم هو ماشي كده ورا المؤمنين ماشي كده ورا المؤمنين فقالوا ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا التفت عشان يروح يجيب نور ضرب بينهم بسور له باب راح مضروب بينهم وبين بعض سور والسور ده له باب باطنه فيه الرحمة ناحية المؤمنين رحمة وظاهره من قبله العذاب من وراء السور المنافقون يصرخون ألم نكن معكم واحنا مش كنا بنصلي معاكم في الجامع ألم نكن معكم مش كنا بنحضر معاكم دروس ألم نكن معاكم مش كنا معاكم قالوا بلى أيوة كنتم معانا بلى أيوة كنتم معانا ولكنكم شوف الصفات الخمسة دي فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور هم دول خلي بالك الصفات الخمسة دي صفات هؤلاء المنافقين اللي هم النار مولاهم اللي هم أصحاب النار خلي بالك فيك منهم ايه ولكنكم فتنتم انفسكم بعض الناس بيفتن نفسه بنفسه انت عارف ان انت ضعيف من جهة النساء من جهة البنات انت ضعيف ايه اللي يوقفك في وسطهم ايه اللي يوديك عندهم ايه اللي يخليك تبص عليهم ايه اللي يخليك تتعرف بيهم ايه اللي يخليك يوديك يدخلك على المواقع اللي فيها كذا ايه اللي يخليك تسوق؟ انت كده بتفتن نفسك انت ضعيف من جهة الفلوس ايه اللي يخليك تشتغل امين خزنة ايه اللي يخليك تاخد فلوس من الناس عشان تشغلها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تولى عملا وهو يعلم أنه ليس له بأهل فليتبوأ مقعده من النار خطير جدا الحديث ده اللي يتولى عمل وهو عارف انه مش قد الشغلانه دي انا جيت قلت لك انا عايزك تركب لي هنا تكييف اه حاضر ان شاء الله ده تخصصي ماشي وانت تعلم يقينا من داخلك انك ما تعرفش تعمل الشغلانه دي فليتبوأ مقعده من النار اي عمل بقى هي دي فتنتم انفسكم انت اللي فتنت نفسك ازاي الساعه 2 بالليل والفجر على 4 وانت عارف انك لو نمت ساعتين مش هتقوم الفجر لا يجوز انك تنام هتنام يبقى على يقين انك هتقوم تصلي الصبح لان صلاه الصبح فرض يبقى اللي ينام وعارف انه مش هيقوم فتن نفسه فتنتم انفسكم اتنين وتربصتم تجيله الوعود وهو متربص وارتبتم متردد شاك مش على يقين نقول له سيب يا ابني الشغلانه الحرام اللي انت فيها دي وربنا هيرزقك شغلانه حلال يقول يرزقني الاقي شغلانه حلال الاول وبعدين اسيب انا بالايه ربنا بيقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب يبقى اللي يتقي الله يرزقه هو بيقلب الايه ربنا سبحانه وتعالى بيشترط من يتق الله يرزقه هو بيشترط على الله بيقول له يا رب ارزقني وانا اتقيك ربنا بيقول له اتقيني وانا ارزقك وهو يقول له ربنا ارزقني وانا اتقيك هي دي تربصتم وارتبتم ما عندوش ثقة في وعود الله ورسوله ما عندوش يقين في التعامل مع الله ورسوله سبحان الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أقسم عليها ما نقص مال من صدقة وما ظلم عبد ظلامة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزا وما فتح عبد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر صلى الله على النبي محمد وآله صليت على الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الرسول بيحلف لك ثلاثة أقسم عليها يقسم يقسم قسم ثلاثة أقسم عليها شوف الرسول لما يحلف بقى ما نقص مال من صدقة لو في جيبك عشر جنيه تصدقت منها بخمسة هي عشرة ما نقصدش بالبركة بمعافاتك من ابتلاء كان هياخد العشرة يبقى انت كده معاك خمسة زيادة من من ما نقصدش يقينا يذكر عن أبي عثمان النهدي أنه كان يأخذ من بيت مال المسلمين خمسة عشر دينارا فكان قبل أن يصل إلى بيته يتصدق بخمسة هو خد 15 دينار حطهم في جيبه وهو ماشي تصدق بخمسة ثم يضع العشرة تحت الوسادة يقول فإذا أصبحت وجدتها خمسة عشر كما هي فقال لابن أخيه يا ابن أخي لم لا تصنع كما أصنع تتصدق بشيء ولا تنقص قال إن ضمنت لي ألا تنقص فعلت قال يا بني إني لا أشترط على ربي طبعا هنلاقي ناس يتريقوا علينا دلوقتي ويقولوا فين المخدة المباركة اللي تحط تحتها 10 تلاقيهم 15 ويا عم سيبك من التخاريف دي لو سمحت انا ما بكلمكوش انا بكلم ناس على يقين من وعد الله ورسوله وهم شافوا ده بعينيهم اسال كده بعض الناس اللي تصدقوا وقول له بعد ما تصدقت لقيت الفلوس نقصت لقيتها قلت ولا جات لك مبيعات ومكاسب اضعاف اضعاف اللي انت تصدقت بيه انت ما شفتش ما جربتش مالكش دعوه بالموضوع ده خالص مالكش دعوه الكلام مش ليك ما تسمعنيش الصح اللي شاف بعينيه هيشهد لي لان احنا شفنا بعينينا وعرفنا نعم الرسول بيقسم ما نقص مال من صدق يبقى لا تربص ولا ريبه ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني هذه مأساة المسلمين الأماني حسن البصري بيقول إيه هذا الكلام يروى على إنه حديث الرسول قال وهو مش حديث ده كلام الحسن قال الحسن البصري رضي الله عنه وإن قو... ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال وإن قوما خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم ك- قالوا نحسن الظن بالله وإن قوما غرتهم أماني المغفرة ده الشاهد وإن قوما غرتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم قالوا نحسن الظن بالله وكذبوا لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل الأماني الأماني رأس مال المفاليس بحر الأماني ركابه غرقى الأماني الأماني إيه؟ يا عم ده ربنا غفور رحيم يا عم ده ربنا رحمته واسعة يا بختنا بالنبي شفاعته للمخطئين دي أماني أماني اوعى اوعى تغرق في بحر الأماني يا ابني الأماني لابد لها إذا أردت أن تكون رجاء أن تتحول إلى عمل غرتهم الأماني الحمد لله أنا حجيت الحمد لله أنا بعمل عمرة كل سنة الحمد لله أنا ما بسيبش صلاة طب أنت شايفها من جانب واحد ليه ما تشوف الجانب الثاني ذنوبك ومعاصيك ربنا غفور رحيم يا عم الشيخ طب غفور رحيم لمين ما ربنا سبحانه وتعالى قال نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم رحمة ربنا واسعة يا عم الشيخ أيوة ربنا قال ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون وانت من المتقين عشان تكتب لك هذه الرحمة انت كده يا عم الشيخ بتيأسنا لا بالعكس ده انا بفتح لك ابواب الرحمة بس بفتحه صح مش بضحك عليك ولا بخدعك بفتح لك ابواب الرحمة باسبابه باسباب الرحمة اوعى تتغر وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور الشيطان اوعى الشيطان يضحك عليك يخدعك يمكر بيك دول يا جماعة أصحاب النار اللي هم النار مولاهم انت بقى النار مولاك ها هو ده السؤال ربنا سبحانه وتعالى يقول الناس أولئك أصحاب النار أصحابها ملكها هو ده العتق من النار إذا تيقنا زي ما النبي قال صلى الله عليه وسلم لن ينجي أحدكم عمله وتيقنا إن في فتنة وفي غرور وفي تلاعب من الشيطان وتيقنا إن في أخطاء في حياتنا يبقى أصحاب النار محتاجين يعتقوا من النار ما يبقوش أولياءها كان في زمان سوق اسمه سوق النخاسة بيباع فيه العبيد يروح الواحد يدفع 1000 جنيه 2000 10000 جنيه ويشتري إنسان اشتري إنسان الإنسان ده يبقى ملكك لما الإنسان ده ملكك اشتريته بفلوسك تشغله زي ما أنت عايز ملكك تتصرف فيه كما يتصرف الملاك في أملاكهم لما تيجي أنت هو عايز يبقى حر زيه زيك اسمها اعتقت رقبته عتق رقبة هي دي كلمة عتق رقبة اللي في الدين ها اعتقوا انت حر لوجه الله او هو يديني ثمنه وروح انت حر لوجه الله هو ده اللي احنا عايزينك تعتق من جهنم ده معنى العتق من النار تعتق رقبتك من النار يعني تبقى مش من اوليائها تبقى مش من اصحابها تعتق خلاص ما بقتش تبعها الحر ده اللي اعتق ملوش علاقة بسيده ما بقاش فيه سيده بقى سيد زي سيده فكذلك اللي يعتق من النار يبقى النار ملهاش ولاية عليه ما بقاش من أصحاب النار اعتق بقى حر هي دي هدف عظيم جدا والفرص يا جماعة في غير رمضان قليلة فرصتك في رمضان ان في كل ليلة عتقاء واخر ليلة يعتق ربنا قدر ما اعتق طيلة الشهر فرص فرصتك انك كل ليلة قدامك فرصة ان تعتق من النار هتعتق ها
اعتكت من خمس ايام اللي فاتوا ولا لا اعتكت ولا لسه فرصة ان تعتق ما تبقاش من اهل جهنم
فلذلك ينبغي أن نضع هذا الهدف نصب أعيننا إنك تتوب من الصفات الخمسة دي فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور من مناقب رمضان وأهمية رمضان وهدايا رمضان أن للصائم دعوة مستجابة سؤال ليك عند ربنا حاجة محتاج حاجة من ربنا ها تقول لي ومين يستغنى عن ربنا عم الشيخ احنا عايزين من ربنا حاجات كتير قوي طيب كل ليلة مسموح لك انك تطلب مليون حاجة ما تفكروش دعوة مستجابة يعني طلب واحد لا دعاء مستجاب عند الفطار للصائم عند فطره دعوة مستجابة اطلب يعني ربنا هيديني طبعا قال رسول الله صلى الله عليه ما تصلي عليه يا عم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة اطلب وانت على يقين انه هيديك يديك سبحانه جل جلاله ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه فاطلب من ربنا وانت على يقين انه هيديك حضر لستة بقى بالطلبات عشان تطلب من ربنا زي ما نصحتك قبل كده انك قبل غروب الشمس بربع ساعة امسك مصحفك ها وابدا اقرا وتلاقي القراءة قبل اذان المغرب دي ليها حلاوة خاصة ليه؟ لأنك أنت هتحس إن صوتك مش طالع يبقى الكلام خارج من قلبك وقبل الأذان بخمس دقايق سيب مصحفك وابدأ أطلب واللي يطلب إيه؟ أيوه كويس إنك فكرتني يا عم الشيخ أنا عايزك تقول لي على كتاب دعاء كتاب أدعية عشان أدعي منه يا ابني كتاب إيه؟ يا ابني كتاب إيه؟ هو لو واحد بيحب واحده يجي يتكلم معاها كلام حب يجيب كتاب يقرا لها منه انت مش بتحب ربنا مش انت ليك طلبات عند ربنا ما انتش محتاج كتاب طلع من قلبك طب معلش شاور لنا يا عم الشيخ يعني قول لي حاجه كده وانا اقولها ماشي مش انت معايا الحلقه الجايه توكلنا على الله اقول لك تقول ايه المره الجايه ان شاء الله نحبكم في الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته